الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال قلوبكم مع الله أسأل الله جل جلاله أن يصلحنا لكي نصلح أن نكون من عباده الصالحين وهنا المدرسة الربانية وها آمين وهذا وهذه دورة الاستعداد لرمضان لعام 1436 بعنوان فاستمسك وذكرنا أن الاستمساك بكتاب الله فاستمسك بالذي أوحي إليك ثم ذكرنا أن الاستمساك فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فمن يكفر بالطاغوت التخلية تطهير القلب من المعاصي ذكرنا في فقه الذنوب والمعاصي أن المعاصي تختلف بأسبابها تدخل إلى قلبك تنزع المعصية وتزرع الطاعة نزعنا في آخر لقاء لقاء مرض القلب ازرع مكانه التقوى والورع التقوى التقوى أن تترك بعض الحلال مخافة الوقوع في الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال سيب شوية حلال ما استقصى تقي حلالا قط قط دي التقوى قلنا علامة التقوى ثلاث حاجات قلنا ايه ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع ويجعل التقوى فيهم اصابه كاصابه المرض معلش هات من الاول تاني بيقول ايه ولهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع لو حد ماتله ولد ولا ماتله حبيب وقال مش قادر مش قادر على الصبر مش قادر نقول له لا سيدنا ابو بكر قدر ان يشوف النبي وهو ميت لو يقول ده انا لوحدي في البلد اقف على الحق لوحدي ما اقدرش نقول له الامام احمد وقف فلهذا يخلق الله الصالحين ليثبت بهم ان غير المستطاع مستطاع ويجعل التقوى فيهم اصابه كاصابه المرض ربنا يرزقهم التقوى يبقوا اتقياء اتقياء كان التقوى دي فيهم مرض خلي بالك مرض عيان بايه عيان مالك ما ماليش لا شكلك عيان لا لا والله أنا كويس زي الفل يجعل التقوى فيهم إصابة إيه؟ كإصابة المرض تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض وتكسر النفس كما يكسرها المرض وترد الشيء من وهمه إلى أصله كما يفعل المرض وكدأب الأمراض الكبيرة تنتقل بالعدوى فلا تصلح أمة للقوة ما لم يعدها هؤلاء الصالحون بهذه التقوى يبقى عمرك ما هتنفع راجل عمرك في حياتك ما هتبقى راجل الا اذا لقيت واحد من الصالحين دول حس عطس في وشك تبقى راجل يعديك بالرجوله يعديك بالتقوى يعديك بالصلاح ما شفتش هتفضل طول عمرك عيل ده كلام بجد مش كلام يضحك بجد اي والله عشان كده نقول تاني ان صفة التقوى امين يا رب جزاك الله خيرا يا شي- شيخنا الشيخ منير ربنا يعفو عني وعنك صفات المتقين ثلاثة بقى اهي التقوى نمرة واحد تكسر النفس كما يكسرها المرض اثنين تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض ثلاثة ترد الشيء من وهمه إلى أصله كما يفعل المرض تكسر النفس تلاقيه منكسر دايما عمرك ما تلاقي تقي وفارس صدره كده وعضلاته وعنده بيقولوا عليها اسمها ايه مجانس لا لا لا ابدا ده التقي منكسر كده وزي ما بقول لك كده مالك ما ماليش امال في ايه والله ما في حاجه ايه هو انا كده منكسر اتنين تصرف عن الشهوات زي ما قلت لكم الراجل المريض لما نيجي نقدم له اكله حلوه كل يقول ايه ماليش نفس ملوش نفس فنفس الشيء صاحبنا ملوش نفس يبص للنسوان مش هو يعني بيقاوم انه ما يبصش بيجاهد انه ما يبصش بيراعي ربنا عشان ما يبصش ده هو ملوش نفس نعم الرجل عمار لو لم يخف الله ولا صهيب نعم العبد صهيب لو لم يخف الله لم يعصه يقول لك عبد الله بن عبد الله بن عون يقول صاحبته عبد الله بن عون عشرين سنة فما رأيته يعصي الله فما أحسب الملائكة كتبت عليه خطيئة لأنه كان لا يحسن يعصي الله ها؟ ما بيعرفش يعصي تلاقيه كده يجي يعصي تطلع طاعة ها يجي ما يعرفش يعصي ربنا كان لا يحسن يعصي الله لا يحسن يعصي الله ما يعرفش ما يعرفش يعملها هي دي تكسر النفس كما يكسرها المرض تصرف عن الشهوات كما يصرف عنها المرض ترد الشيء من وهمه إلى أصله كما يفعل المرض الواحد لما يبقى مريض قلت لكم قبل كده كان واحد صاحبنا الله يرحمه رحمة واسعة ها كان عنده عمارات وفيلات و, و... و... لا ده عنده آه، شاليه في في مش عارف فين و... و... و... وفيلا فين وكده يعني ها وفي الاخر مرض بالاسهال فما كانش بي ما كانش يقدر يسيب الحمام طول الوقت قاعد على قعده الحمام في الحمام وساب الفيلات وساب كل حاجه المرض ده رد الوهم وهم الملكيه وهم التملك وهم ال... ها وهم قيمه الدنيا الى الاصل ان الدنيا دي ملهاش قيمه ملهاش قيمه خالص قلت لكم القصه الجميله دي قبل كده ان آه، احد اخواننا كان شغال بره مات جابوه ميت او ما جابوهش دفنوه هناك بعتوا تركته مش عارف مليون جنيه ولا طلع كام وكان شيلوه الا اخين وام فقالوا الاسم نقسم التركه دي على الاخين والام الام قالت والله ما ما يطولني منه مليم انا مش عايزه منه حاجه خلاص الله يرحمه مات وراح لحاله بقى له 15 سنه لا اتصل بيا ولا شافني ولا سال علي اخد فلوسه بتاع ايه ورفضت انها تاخد فلوس قسموا المليون على الولدين اخين كل واحد خد نص مليون جنيه انا كنت حاضر القسمه دي فقلت لهم يا اخي اخوكم مات بره الله يرحمه آه، مش عارفين حاله ايه فاعملوا له صدقه اعملوا له حاجه ها اعملوا له حاجه عشان يرحم بها فقالوا ان شاء الله احنا هنتبرع للجمعيه الشرعيه ب 10 جنيه كفاله يتيم يا ابني انت واخد نص مليون جنيه 500 الف جنيه صدق الواد بحاجه هندفع 10 جنيه احد اخواننا اللي كان ع- قاعد احد الاغنياء اللي جايب الفلوس فهم بقى القصه قال ايه قال لا وانا استنى بقى لما حد يعمل لي بعد ما اموت ليه والله العظيم لاخد نص مالي معايا في المقبره من دلوقتي نص فلوسي ابني مسجد واعمل حضانه واعمل كفاله ايتام واتصدق بيهم نص فلوسي هي دي يردوا الوهمه الاصل بقى خلاص بقى لا نفوق دي التقوى ودي التلاتة تسعة هناك ذنوب هناك ذنوب تجلب الانتكاس والردة إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم السبب بقى السر قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر والله يعلم اسرارها يا اخي احيانا الواحد يلاقي ايات كانها بالمسطره عليهم بالظبط ده هم بس مش عملوا ده قالوا للي ما بيحبوش الشريعه احنا معاكم في حته في الحته دي بس في حته اه اوعى تبيع حته من دينك عشان المناصب عشان الدنيا عشان النجاه من الاذى علشان شغلك يمشي علشان يبقى ليك يد عند ال... في الاخر هتقع وقعه ليس منها قيام عشرة العلاج ما احنا قلنا هو لا تفرط فاستمسك هو ده العلاج هناك ذنوب تجلب النفاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن الحديث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها دي زيادة من عندي وإن صحت في حديث آخر يعني شوف يا أخي احذر الكذب وانا شايف كثير من الاخوه بيتوسعوا في الكذب تحت مسمى آه، المعاريض تحت مسمى الضروره تحت مسمى صغائر سد الذرائع تحت مسمى المصالح المصالح بيكذب وقلت له والشيخ عارف ان انت بتكذب قال هو قال لنا يجوز يجوز انه يكذب عليا ايه ده ايه اللي احنا فيه ده اوعى الكذب الا الكذب لو انت صغير ولو انت كبير ولا في صغيره ولا كبيرة لا على مراتك ولا على الشيخ ولا على الظلمة ولا على الصدق من جاه ده كلام مين بس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بلاش نتلاعب بالدين يا جماعه إذا رأيت الناس اتخذوا دينهم لهوا ولعبا فاستمسك فاستمسك خلي اللي يلعب يلعب أما أنت فاستمسك خلي يغلو يغلو واللي يفرط يفرط أما أنت فاستمسك استمسك اوعى احذر أن تكذب حتى الكذيبة تكتب كذيبة وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا يا ويلك أن تكون عند الله كذاب لما اتصور شكلك وربنا بيقول اعطوا عبدي الكذاب ده ادوله كذاب ان ربنا يسميك كذاب عنده استتقلها شويه لا مش استتقلها شويه ترعبك إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف اوعى توعد وانت مش ناوي تحقق وعدك والتخلص من هذه الآفة ألا تكسر الوعود ألا تعطي وعدا أبدا ما توعدش ده يقول لي وعد أقول له لا إن شاء الله مش وعد ما توعدش وحد بيضطرك انك توعد ويجي يقول لك اوعدني لا ما بوعدش واذا اؤتمن خان آه اوجع ايه يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون وقلت لك كتير والله والله وبالله وتالله لئن خنت الله ليمكنن الله فيك من يخونك قال تعالى ذلك بانهم وان يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فامكن منهم خانوا الله من قبل فمكن منهم من يخونهم لا تكذب لا تخلف لا تخن انزعهم الثلاثه دول وازرع مكانهم الصدق في المعامله هناك ذنوب تجلب تكالب الاعداء عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم انتوا ما تصلوش على النبي ليه النهارده ما انا مش عايز الاثنين اللي حواليا عمالين يهيصوا ويزعقوا ويصلوا على النبي واللي ورا دول ما بيصلوش على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وطي صوتك شويه عشان اسمع الناس اللي ورا دي بتصلي على النبي صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم يوشك ان تداعى عليكم الامم من كل افق كما تداعى الاكله على قصعتها قلنا او من قله نحن يومئذ يا رسول الله قال بل انتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن قيل وما الوهن قال حب الدنيا وكراهية الموت هو ده الذنب اللي بيجلب تكالب الأعداء حب الدنيا هو ده الذنب اللي بيجلب تكالب الأعداء كراهية الموت الحرص على الدنيا طلب الدنيا عشق الدنيا حب الدنيا حب الدنيا رأس كل خطيئة حب الدنيا عشق الدنيا آه، التعلق القلب بالدنيا ويا جماعة بمناسبة تربية الأولاد اللهم ربي أولادنا لما تربي الولد من صغره أو حتى مش بتربي نفسي نعمل دورة في تربية الأولاد إن شاء الله آه آه بقول إيه إن الولد يا جماعة من سن سنتين اتنين لما يوصل سنه عمره 24 شهر سنتين اتنين بيبدأ يفتح عينيه وودانه بيبقى كلامه قليل ونظره وسمعه بتركيز اللي بيشوفه بعينيه ويسمعه بودانه يفهمه بدماغه هو مش بدماغك انت يعني مثلا ايه الولد خبط حاجه كسرها فانت ضحكت آه يبقى عارف ان الحاجه دي يبقى دي كويسه يبقى دي صح لكن انت كسرت وزعقت آه يبقى الحاجه دي غلط خلي بالك في تربيه الاولاد سن سنتين ده اخطر سن من اتنين الى ستة السن ده بيحصل ايه في فيه ان الولد بيكون بنقول عليها خلفيته عقله الباطن اللي هي بنقول عليها لا لا قاعدة البيانات قاعدة البيانات مش هو الكمبيوتر عبارة عن ايه الزرار ده لما تدوس عليه في قاعدة بيانات في ال في الهارد في الكمبيوتر بتقول له اللي يدوس على الزرار ده اعمل كذا صح كده فنفس الشيء الولد بتتكون عنده قاعدة البيانات انه شاف كذا قاعدة البيانات عنده بتقول دي معناها كذا ودي معناها كذا سمع كذا يبقى دي معناها كذا قاعدة البيانات اتكونت عنده من سن اتنين لستة القاعدة البيانات دي بعدها صعب جدا تصليحها يعني تعديلها وتطويرها وتحسينها صعب جدا عشان كده شبابنا النهارده اللي طالع نقعد نعالج سنين بس هي قاعدة البيانات عنده ملخبطه فكل ده قاعدين احنا نمسح ونبرمج احيانا بيقبل البرمجه واحيانا ما بيقبلش برمجه خلاص هو قفلت على كده او بيحط الاتنين جنب بعض فيعيش طول عمره ملخبط عشان كده بقول لك لما تعلم ابنك من الاول الصدق يطلع بيعشق الصدق بيحبه ما يعرفش يكذب يأنف من الكذب لما تعلم ابنك من الاول ان دي دنيا ملهاش قيمه عمره ما يحب الدنيا ولا يتعلق بيها وخلي بالكم مش معنى ان انا اديله كل اللي هو عايزه كل اللي هو بيشتهيه كل اللي بيتمناه يبقى انا كده بعالج الدنيا عنده لا ده ممكن ده يزود حب الدنيا وعشق الدنيا عنده لكن انا لازم افهمه ادي الدنيا هي بس الكلام ده يا ابني ملوش قيمه لازم تفهمه وتعلمه وتقول له وتنبهه يا ابني دي دنيا دي دنيا دنيا ما تشغلش بالك بيها ذلك حب الدنيا والتعلق بيها والانشغال بيها حب التسلط على رؤوس الناس حب ال- العلو على الناس حب ال- حب الت- الشهوات وان هي دي يبقى تعلق قلبه بيها وعايزها دايما هذا اكثر ما يجلب تسلط الاعداء عشان كده تشيلها وحط مكانها تعلق القلب بالاخره قلت لكم قبل كده ان الداعيه النهارده اللي شهوته ان يبقى كبير وملك ويبقى رئيس بنعالجها ازاي دي من قلبه ننزعها ازاي وإذا رأيت سما رأيت نعيما وملكا كبيرا يا عم أنا هبقى ملك في الجنة مش محتاج ملك في الأرض أنا عشان كده لما قالوا لس- لشيخ الإسلام ابن تيمية إني سمعت أنك تجمع الناس حولك وتريد أن تتملك ملكي قال ملك من إن ملكك وملك أبيك لا يساوي عندي فلسي يا عم ملك مين اللي أنت بتتكلم عليه إحنا مش عايزين الملك ده أنا ملك أصلاً في الجنة مع الله فعشان كده مش متطلع للملك ده ولا متطلع للرئاسة دي ولا متطلع للمناصب دي ولا م- عندي شهوة الناس دي ان الناس تحب ولا الناس يا عم ده اول دفعة في الجنة 72 حورية نسوان ايه بقى اللي انت بتتكلم عنها النهاردة دي اول دفعة اول ما تخش 72 سيبك من دي مش قلت لكم كتير الكلام ده اللي يعرف الجنة واللي يعرف الآخرة حتى النسوان دول كلهم فالصو فالصو مش حقيقي هناك إنا أنشأناهن آه إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا مش دول خالص دول بلغة تتبلغ بها إلى الآخرة لو فهمت كده ارتحت هناك ذنوب تجلب الخسف والقذف طب قالوا لي خلصنا خليها للمرة الجاية أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب